وانا عايز ابدا بحاجه كده مم.
آه، حضرتك اتولدت آه، في بيئه كانت آه، متدينه وكانت ملتزمه وهكذا ولا حضرتك اللي عملت ال switch شكل شكل الموضوع كبير او غالبا في لا، switch نهائي.
يعني.
ايه نهائي لا مش ما ت- ما لقاش لا ما ترب- ما اتولدتش في بيئه متدينه نهائي يعني.
الناس بتحب ربنا ال- التدين الفطري يعني اللي هو ايه البيت المصري فاهم آه البيت المصري ال- يعني بس بحس ان في شباب كتيره انما لا ال- ال- الشله اللي انا كنت فيها آه، والله ناس ناس عايشه حياتها طبيعي يعني مش حاطه في دماغها لا مش تفصيل.
طبيعي آه، آه.
غير آه، طبيعي آه، آه، بعيده شويه
مش مش والدي والدتي كده لا انما ال- ال- البيئه اللي انا فيها لا بعيده خالص الصحاب والدراسه وحاجات زي كده كانت مختلفه شويه عن فمره قعدنا مع واحد حبيبي كده كنت انا وهو لوحدنا فنبص في السماء فقلت له ايه ده؟ اسم الله مكتوب في السماء يعني في تشكيله في السحاب الله فبقول له اسم الله مكتوب في السماء فبص كده قال لي يعني السماء دي لو هيبقى عليها امضى هيبقى ايه غير كلمه الله يعني بس قمنا مكملين الكلام بتاعنا
هو هو انا لا انا ملاحظ ان الهدوء ده اللي ممكن تلاقيه في بعض الشباب اللي جم يعني ليه علاقه كبيره قوي بان هما يا اما كان في صخب في حياتهم قبل كده صخب كبير سواء داخلي او خارجي او هما طبيعتهم مع الناس كده يا اما كانوا منعزلين تماما عن الناس متوحدين يعني مس- مثلا يعني فده ده اللي مخليهم هاديين قوي ومش مفيش فاهم لا انا عمري انا من يوم ما اتولدت آه، بفضل الله يعني ما من ستة الصبح لحد واحدة بالليل في الشارع وفي جميع أنشطة الحياة وفي وسط الناس وسط المجتمع عمري ما كنت لوحدي آه بس أنا دلوقتي ما عادش بقدر أعيش كذا يوم إلا لما أقفل على نفسي يوم لوحدي أقعد مع القرآن بقى أنا والقرآن بس انا بقى وايه انا وانا انا و... انا وسوره يوسف وبس انا وسوره الزمر وبس انا وسوره الرعد وبس انا وايه المشكاه وبس انا ويعني انا انا اصلا حاسس ان انا ب- يعني كاني بتعرف على الشيخ حازم بقى ايه بشكل مختلف و- و- و- وحاسس ان بقى- بقى يعني في حته انسانيه كده بقت تلمسني بشكل هستيري ان فكره ان انا عايز اقوم اصلي دلوقتي يا جماعه فاهم انا ادركت حاجه جديده ف... فعايز اروح اصلي بعد ما بتاع انا عايز اسمع اشوف انتوا بتقولوا ايه لما بشوف حاجه جديده ببقى عايز يعني ايه ما يعني انا عندي في بيبقى في block صندوق ال ال- يعني ال- ال hardware عندي block مش اي حاجه بتدخل فلما بلاقي حاجه جديده ما بدخلش مفهوم جديد في حياتي بسهوله انا ممكن اقعد افكر سنه والف وادور حوالين الفكره عشان اقبل انها تبقى فكره عندي لانها لما تبقى فكره عندي ببقى مستعد اموت عشانها أيوة طبعاً.
خلاص يعني بلاش نحط افكار جديده اه انا انا بفهم ببطء جدا جدا و- وما بلاقي حاجه جديده براقبها ب... ب... بتركيز جدا وبقعد طول ما انا بقرا قران افكر فيها واعرضها على النص القراني عشان اشوف الفكره دي يعني فعلا موجوده في قصص الانبياء موجوده في يعني في في في كلام القران ولا لا ولو تبين لي ان الفكره دي في حق وحقيقي دي حاجه جديده في حياتي انا اكت... انا انا دوله واكتشفت مناجم ذهب جديده في في البلد آه، انا انا يعني انا في حاجه جديده في حياتي انا ما كنتش عارفها في مفاعل نووي جديد جوايا أنا ما هو كنتش عارفه ده- ده اللي حصل لي في البدايه مع مع مثلا قربي لربنا في البدايه خالص كان كده اللي هو يا نهار ابيض ده في حاجات كتيره قوي عليا لازم لازم استغلها ولازم اقرا فيها ولازم اسمعها ولا اللي هو السماع فكره ان انا اسمع يعني أت- اتلقي حاجات كتيره قوي عشان اشبع شويه اشبع روحي بالحاجات دي فاهمني فقعدت فتره كده بسمع حاجات يعني ما تنفعش يعني انا مستحيل نفس الكاركتر بتاعي ده هو اللي يسمع حاجه زي كده كنت بسمع مثلا مصطفى محمود في حلقه 45 دقيقه ومصطفى محمود بيتكلم بقى بالطريقه دي لما الكوبايه وميه والمايك وسبحان الله وطريقه مستحيل انا شاب اللي هو على طول فاهمني تيك توك بسرعه سلايد مش عارف ايه فالحياه سريعه بالنسبه لي فاني اوقف كده والزمن يتغير ده كان حاجه غريبه قوي بس فضلت بقى اسمع اسمع اسمع وبعدين سمعت الشعراوي الشعراوي طلع كنز يعني انا يعني أنا استغربت لان انا كل اللي واخده او جيلي واخده عنه انت بتحب تسمع مين؟
هو انا هجيلك يعني بتحب تسمع مين؟ يعني؟
يعني مش لازم نقول دلوقتي يعني ناخدها بالترتيب نبدا بالشعراوي انا مش متطرف في إيه؟ انت باصص لي كده ليه لا ب... ب... ب... اصل انا سالت نفسي السؤال ده دلوقتي وانا بحب اسمع مين فلقيت نفسي انا ما بحبش اسمع حد غير ربنا مم. لا انا بتكلم مفيش حد ش... مش عارف اكيد أسمع حد.
اكيد بس دي حاجات زمان يعني كنت بسمع بس دلوقتي ما دول بعرفش دول أسمع ناس حد غير ربنا دول ناس سبحانه اللي هم بيساعدوك على حاجات معينه انت كنت غايب عنها او مش دريان بيها فجه مثلا شعراوي الفكره اللي انا كنت واخدها عنه او الجيل بتاعي واخدها عنه ان هو شخص آه، قال اللي اللي ما بيصليش يتقتل والمراه بهدلها وجابها الارض ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا ده كله كلام انا صاحي او واعي عليه فانا قاعد بتفرج على الشعراوي وهو بي- بيفسر مثلا ايتين بس ساعه ونص فاللي هو ايه ده فلقيت في في حاجه غريبه بتحصل فيا فاهم اللي هو هو انا قاعد بسمع ايه بس لقيتها انها كل شويه بتقربني لراحه مش مش مستوعبها بتخليني أر- أ- اتامل في المكان الخلوي ده مثلا اتامل حاجات آه، يعني ما كنتش متوقع ان انا يعني اقعد بالساعات مثلا ابص لها وقاعد فيها كده زي نجيله او شجر او سماء او هواء الحاجات دي بتقربك اكتر من نفسك بيبقى فيه زي حوار بيحصل بس من غير كلام فاهمني اللي هو في ومن غير connection حوار.
بينك وبين ربنا من غير حوار من غير حوار فعلا طب يعني انت انت قاعد في مكان كل حاجه فيه هاديه ايوه الميه ماشيه بهدوء والنبات بينمو بهدوء الشمس بتتحرك بهدوء والزرع بيكبر بهدوء انت بص انت انت بتكتشف ان انت الحاجه الوحيده المتسربعه في الدنيا ايوه فبتبدا تهدى فببدأ وبتلاقي كل الحاجات اللي ماشيه بهدوء ناجحه و- وبتقدم مهمتها و... انت الوحيد اللي متسربع وانت الوحيد اللي مش عارف تقدم مهمتك لا انا بحس ان الزمن خلانا
بجد عايز آه، اه انا عايز اصلي انا مش مش مظبوط يعني مش طب خلاص لا انا بس آه.
ع- عاجبني قوي وع- وانا عايز اقوم اصلي انا كمان أنا بس سكنت انا كمان عاجبني قوي الترتيبه حضرتك قلتها وحاسس ان هي مهمه قوي فكره اي فكره جديده بتيجي بفتح القران ابص عليها تنفع ولا ما تنفعش يعني هل هي أيوة، تنفع عم تعدي بدخل في ال في ال inbox اللي عندي الحقيقي يعني انا عندي مستطيلات كتير جدا بد- قاعده تدخل وتخرج كل يوم آه.
انا عندي في مستطيل اللي بيدخل آه، ما مش يعني صعب جدا يخرج لا انا قصدي ربنا آه، ف- ثبتنا على دينه يعني ف- فكره حراسه مش الافكار اي دي حاجه تدخل في المستطيل ده ابدا آه، فكره حراسه الافكار دي أنت لازم بس- اتاكد انها موجوده في قصص آه.
الانبياء واتاكد انها موجوده في ما القران تسمحش الحاجه تخش واتاكد ان انها موجوده في السيره واتاكد انها آه، في الحياه انا م- يعني تطبيقها يعني ايه لازم آه، اه انا متخيل ان اغلبنا يعني انا جيلي هتكلم عن نفسي وبرضه اظن انا ونجم لازم قريبين.
اعمل لها محاكمه تفتيش الاول اه ما بح... احنا بقى بندخل اي فكره اي فكره معديه شباب ايوه بن- والافكار بقت كتيره قوي اه ف... فتلاقي نفسك مخك مليان افكار زحمه مش طبيعيه خد بالك انا هصلي وهرجع اتفاجئ بشخصيه تانية
ب...
انا مره كنت رايح ادي خطبه الجمعه ويعني و... و... يعني ايه يعني واخديني بقى واستاذ ياسر والشيخ احمد و... في الطريق انا مش قادر افكر ان انا اطلع منبر مش ممكن يعني طول الطريق قاعد ساكت ساكت ساكت جيت في نص الطريق نزلوني هتعمل ايه نزلوني اصلي اه والله مش هطلع منبر يعني انا مش انا مش انا مش فاهم انا بعمل انا انا لو مش مقتنع ومؤمن باللي انا بعمله وحاسس ان انا قدامي حاجه انا مؤمن بيها انا ما بعرفش اشتغل من غير ما ابقى مؤمن باللي انا بعمله ومن غير ما ابقى شايف يعني لازم في رؤيه لازم في vision قبل اي mission نزلونا نصلي ف- يا عم خلاص احنا لسه لنا ساعه ونص في الطريق والجمعه لسه لها ساعه يعني بص يعني لا انا انسى نزلت اصلي بفضل ومنه الله يعني وانت بتقول يا رب وانت بتستغيث بالله بدات احس ان انا بدات اتوازن نفسي تاني بدات أه- اه, آه, آه افهم تاني انت جاي منين ورايح فين وبتعمل ايه ال- ال- في رعب في في الفتره اللي ما بين كل صلاه وصلاه انا بحس كده دايما عارف فكان كلما خطى خطوة سجد لله سجدة حديث بتاع آه، أبو الدرداء وهو بيموت ابنه بقى أبو بردة ابن آه، آه، أبو بردة من أبو موسى الأشعري آسف يعني آه، صحيح يعني صححه الشيخ أبو إسحاق الحويني آه، صاحب الرغيف اللي هو عبد ربنا سنين طويلة وبعد كده وقع في الزنا مع امرأة وقعد أسبوع آه، يزني معاها وبعد كده آه، جلي عنه أفاق ف... ف... فطبعا فندم ندم عمره إن ايه اللي انا عملته ده و...
جوليا عنه افاق يعني افاق يعني يعني ربنا فوقه اه فلما افاق قال سبحانك يعني فاق يعني فاق يعني ف... ف يعني كأن كان في غشاوة نزلت وفجأة طلعت ففاق وبدأ يفهم بقى ان اللي ضيعه ان هو كان فاكر انه يقدر يوصل لربنا لوحده وان هو بعد كل العبادة دي عرضت له امرأة الشيطان قعد يشبه له مفاتنها لحد ما وقع معاه في الزنا فمهما كنت انت ديناصور وغريندايزر وهتطلع الافطار و...
لا يا حبيبي مش لوحدك اللي و- لو انت مين هتتجاب لمس كتاب في لحظه فالجاب لمس كتاب في اسبوع كمان المهم انا مش بقول الحديث انا مش بقول يعني القصه انا بقول الكلمه اللي مأثره فيها قوي فيها الراجل اول ما فاق هيتجنن يعني ماشي في الشارع هيتجنن يعني انا انا ب- يعني ده لو واحد عبد ربنا 20 30 سنه و... وعمل مكالمه وحشه مع واحده ممكن يفقد عقله فيها لما يفوق ده واحد قاعد يزني اسبوع كامل فالكلمه الخطيره فكان كلما خطى خطوه سجد لله سجده انا بحس ان في الايام الصعبه وبالذات الايام دي كله بيفكر وكله بيقول لك وده الصح وكله بيقول لك وده الطريق طب انا اعمل ايه انا انا عمري قصير قوي ده انا انا يعني انا من اكتر الناس اللي احتكت باخرين في حياتها انا ما فيش حد في الواقع تقريبا ما مشيتش معاه يعني مفيش- فيش حد في الحياه ما جريتش وتواصلت معاه و... يعني لو شفت طفل عنده ست سنين وشفت عنده حاجه جديده بقعد اتعلم منه كانه شيخي ايه الجديد اللي عنده مش م- م- مش عايز مش عايز يبقى في حاجه حلوه في الدنيا مش فاهمها يعني انا عايز كل حاجه حلوه في الدنيا ربنا يديها لي عشان اديها للدعوه عشان في الاخر وانا بخدم الدعوه اخدم الدعوه بكل حاجه حلوه في الدنيا ما بقاش آه، ف... فانا ما حاسس اقفلش إن- على نفسي قوي وخلاص اللي انا عارفه وحفظته ده ده اللي هفضل اخرج أيوة، انا هقعد منه.
مع احمد نجم هلاقي جديد ممكن ممكن مع بالصدفة ايمانه يعني- هلاقي جديد خالص هقعد مع الشيخ مصطفى العدوي ولا حاجه جديده خالص هقعد مع شيخ مش لازم يبقى شيخ عشان اخد منه جديد مش لازم يبقى سنه كبير عشان اخد منه جديد انا ربعت ايدي عامه انا اسمع منكم
كلما خطى خطوه سجد لله سجده انا حاسس ان احنا الايام دي كده اللي عايز ربنا يبارك له في عمره القصير قوي قوي قوي قوي ده محتاج كل خطوه في حياته كل خطوه بيخطيها في طريق من طرق حياته محتاج سجده يتوسل فيها الى الله يا رب ايه الخطوه اللي بعد كده يا رب الخطوه اللي فاتت كانت صح ولا لا بوز كده اللي هو لا لا انا عاجبني قوي فكره الفلتر الصراحه قتلاني انا في حياتي انا انا ما ما- مش عايش كده ما اعرفش يا نجم انت عايش كده ولا لا بس انا مش عايش كده مش عايش كل ما حاجه تيجي في حياتي جديده فكره فكره بس مجرد الفكره اقعد أ- افلترها على على القران افكرها اروح اصلي عشان اتاكد ان الفكره دي مش هتبوظ لي حياتي وتبوظ لي ديني وتبوظ لي علاقتي بربنا سبحانه وتعالى يعني كنت مش اقعد عن الصلاه ايوه ما ما ما, ما, ما انت ما بتهزرش آه.
انا عندي الافكار مش بهزر انا فعلا الفكره اللي بؤمن بيها مستعد اموت عشانها انا مؤمن بالتربيه خلاص ده, ده, ده هتضحي بحياتك وان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم انت هتبيع نفسيتك بمشاعرها باهدافها ب ب بطموحاتها برغباتها عشان الرساله دي واموالهم هتبيع كل ما اتاك الله فلوس شهاده مواهب ذكاء فصاحه كاريزما اي حاجه ربنا اداها لك بقى انا انا انا همضي على ان انا بكل ما املك انا بقيت وقف لقضيه اسمها الدعوه الى الله خلاص بان لهم الجنه ال 100 درجه بقى اللي ربنا عداها للمجاهدين في الفردوس الاعلى كده فانا فانا مش أم- انت مش بتهزر انه لقول فصل وما هو بالهزل ده مش م... ده, ده, ده انت هتاخد قرار لا، فاصل حجم الجديه في انت هتحرق التعامل.
السفن في الحاجات دي يا آه، صاحبي آه، حجم الجديه في التعامل رهيب في جدا قد اخذنا امرنا من قبل آه.
انا مش انا مش بركب السفينه بتاعت ربنا وانا مخبي طقنا جه في جيبي انا هركب انا انا انا اول ما هنزل على الشط التاني هحرق السفن اصلا انا هحط البيض كله في سله واحده انا مش انا مش بهزر انا يا رب انا انا حاطط مصيره كله معاك انا مش انا مش مصدق حد تاني انت الوحيد اللي انا مصدقه في الحياه يا رب انت اليقين الوحيد اللي في حياتي يعني كان حد من شيوخي زمان يقول يعني ان يقيني في الله اشد من يقيني في هذا المنبر فاحنا واقفين كده طلبه يعني ازاي يعني يقول لان الذي اخبرني عن المنبر هو انا اما الذي اخبرني عن الله فهو الله فانا فأنا بصدق ربنا اكتر ما بصدق نفسي
لا انا والله قاعد آه، حضرتك كنت كنا بنتكلم انا من كام يوم انا ونجم وكام شباب كان شويه شباب كده عن فكره آه، واستعينوا بالصبر والصلاه وكنا بنقول يعني ان احد احد التفاسير انك بتستعين على حياتك بالصلاه مش بتستعين بالصبر عشان تصلي مش بتصبر والنهلة عشان- كبيره آه، ففعلا حضرتك بتتكلم في عملوا إيه؟
حاجه صعب صعب ان الانسان يحسها وان صعب الصلاه هي ان اللي الانسان هتجيبها لك يعيشها الصلاه هي اللي هتجيبها لك آه، ده ده ربنا بيتكلم في العد اليهود بيقول اركعوا مع الراكعين زيك زي الناس انا شعب الله المختار ازاي انا مع الراكعين في نفس الصوره ربنا بيقول للنبي وهو ربنا وربكم هو ربنا بتاعكم انتوا لوحدكم هو فاكر ان ربنا بتاعه لوحده عدا جبريل وميكال في سوره البقره لان جبريل نزل بالوحي على غيره ايه ده انت انت أنت عارف انت انت انت, انت عارف انت بتكلم مين ده انا ده انا شعب الله المختار كبر تاني خالص كبر اللي هو بيتخانق مع الملك
اه اللي هو ميكال ال- ال- المطر على غيري انا بس انا الخ- يعني ربنا في نفس الصوره بيقول لهم وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى انا مفتاح الجنه في جيبي انا مش في ايد ربنا انا بدخل اللي شبهي بس
devil فاهم يعني انت متخيل جو- النفس دي حاجه مجنونه جواك لدرجه ايه والانسان لو ساب نفسه لنفسيته النفسيه دي هتوديه لفين عشان كده اول معركه في الدين هي معركتك مع نفسك اول معركه مع الدين انك انت بتديها قلمين وبتقول فوقي فوقي انت نسيت نفسك اي ما هي فوقي دي بقى يعني اعتقد هي دي اللي start دي ال start اه والنازعات غرقا دي ال start يعني ايه
الاغراق في نزع شهوات وشبهات ومشاكل ورغبات النفس بتاعت الدنيا دي المعركه الاولى بعدها والناشطات النشاطات نظف بعدها تنطلق نشيط يلا.
الى الله مم. طب ما ازاي بقى الشخص يبدا يعني هو هو في الاول بي realize اه يحصل له عل- عمليه ايه ده؟ هو انا مفروض يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحرك الليله بتاعتي ايوه ال- لا ال realization بتاع مم.
آه ايه ده هو انا غلط اصلا هو انا شخصيتي دي كلها اللي بنيها مثلا 20 سنه 30 سنه غلط في ناس بقى ممكن ربنا يهديها آه، وهي فوق ال 50 سنه مثلا فاللي هو ايه ده احساس واحد زي مصعب بن عمير شاب البرفان بتاعه قلب الشارع اصلا من قبل ما يعدي ما بيلبسش غير براندات ومكه كانت بقت البراندات في العالم كله لانها اكبر ترانزيت ما بين الاسواق العالميه العظمى بعد اول اتفاقيه جات في التاريخ البشري عملها هاشم بن عبد مناف جد النبي عليه السلام مع عليه الصلاة قسرى وقيصر وحاكم الحبشه و- وحكام الصين وحكام الشام ف... فكانت مكه بقت اكبر ترانزيت عالمي في ال brand ات فده شاب كو- ما كانش يصحى غير والدته حاطه له حلويات جنبه شاب حاجه خطيره لا حاجه شاب بقى اللي ده هو ماشي في الشارع.
A class يعني على الاخر اه ايه اه اه ايه, إيه آه ده A plus فده ماشي في الشارع فجاه لقى واحد يعني بيعامل عليه يعني بيكلمه في جوله دعويه فبيقول له انت عايز تقول لا اله الا الله محمد رسول الله قال له يعني يعني كل ده غلط قال له كل ده غلط قال له يعني انا مطلوب كل حاجه في حياتي تتغير كل حاجه في حياتك تتغير هو ده الفرق بينه وبين الصحابه ان الصحابي من اول لحظه كان داخل الدين وهو فاهم ان كل حاجه قبل كده كانت غلط وكل اللي جاي غير اللي فات وان انا لازم اتغير في كل حاجه تضني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور والله تكفل لغراسك رزقا مقدور